بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين خريستوس انست نكمل تاملاتنا في سفر التكوين هنبتدي اصحاح 38 نهايه اصحاح 37 كانت قصه بيع يوسف الى المصريين واكتشاف يعقوب انه حسب القصة اللي وصلت له إن ابنه مات افترسه وحش رديء ودخل يعقوب في اكتئاب وفي حزن شديد وما بقتش في حاجة بتعزيه وقال أنزل إلى ابني نائحا إلى الهوي صدقوني الواحد بيعذر بتوع العهد القديم لما يحزنوا على نياحة شخص وفاته يعني موته في العهد القديم يمكن ما لهمش رجاء اللي بيموت رايح الجحيم ولسه مش عارفين امتى المسيح هيجي ويفتح الفردوس بالنسبة لنا في العهد الجديد الموقف اختلف احنا زي ما قال القديس بولس لا نحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم يعني في العهد القديم حزنهم رديء لأنه برضه معاهم عذر لا شافوا فداء ولا خلاص ولا سمعوا عن الفردوس اللي اتفتح ولا عندهم رجاء الحياة الأبدية إلا بشكل كده من بعيد ماتوا على رجاء إن لسه المسيح يخلصهم وينقلهم ودي مش معروف إمتى إنما إحنا حسب إيماننا المسيحي أي واحد بيموت ماسك في ربنا يسوع في نفس لحظة خروج روحه بتبقى في الفردوس زي ما سمعنا للص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس وبالتالي أصبح الموت خبر مش مزعج بالنسبة لأولاد ربنا وما بقاش يتقال الشعار الصعب اللي قاله يعقوب على ابنه أنزل إلى ابني نائحا إلى الهاوية يعني هو راح الهاوية وأنا وراه بس ايه عقبال ما يخلص العمر اقضيها نواح وحزن رديء لغايه ما اروح الهاويه طبعا شعور صعب قوي كآبة صعبة وما لهوش حل لكن دلوقتي لما حد من المؤمنين بالمسيح له المجد والأبدية يودع حد يقول إيه أنا بودعه على لقاء في الفردوس نتقابل سما في السماء مع بعض ونعيش للأبد فاحنا عندنا سبب للعزاء والرجاء أكتر جدا من اللي كان عند اليهود في العهد القديم لكن برضو حتى مع هذا السبب في ناس بتستسلم للحزن الرديء من حق الواحد يحزن لكن مش من حقه يستسلم للحزن الحزن رد فعل إنساني طبيعي لكن الاستسلام للحزن ضعف وعدم إيمان وتقصير في حقك وحق اللي حواليك الواحد يغلب أحزانه بالرجاء بالتفكير في الأبدية يصارع مع الحزن عشان يتخطاه ويكمل رسالته وتبقى عينه على السماء فيقدر يطلع من الإحساس الصعب بتاع الكآبة بكى عليه أبوه أما المديانيون فباعوه في مصر لفوتيفار خصي فرعون رئيس الشرطة احنا كده كأننا سيبنا لقطة فيها يوسف المباع وفيها يعقوب الحزين وبعدين هندخل على لقطة أخرى أو إيه شخصية أخرى ونرجع ليوسف كمان شوية هندخل على يهوذا يهوذا واحد من الأسباط في الوقت ده بيحصل إيه يقول وحدث في ذلك الزمان أن يهوذا نزل من عند إخوته ومال إلى رجل عدلاني اسمه حيرة عدلامي يعني من بلد اسمها عدلام تبع كنعان يعني ما هوش يهودي فله صداقة مع شخص غير يهودي راح ايه قعد عنده كم يوم ونظر يهوذا هناك ابنة رجل كنعاني اسمه شوع فأخذها ودخل عليها لو تذكروا احنا عمالين نتكلم من ابراهيم واسحاق ويعقوب في شرط كده ماشي مرافق لينا ان عشان يفضل البيت ده فيه تقوى لازم الجوازة تبقى من ربنا والبنية دي اللي هتدخل في العيلة دي تكون من العيلة الكبيرة اللي ينتسب ليها أبونا إبراهيم على اعتبار دول بقايا الإيمان اللي بدأوا نوح وسام فهنا يهوذا بيطلع بره الخط زي عيسو ما خرج بره الخط واتجوز كنعانية أدينا شايفين يهوذا كمان بياخد خطوة غلط ويرتبط بإنسانة كنعانية ملهاش في ربنا في الوقت اللي عمل ايه اللي كان لسه قبلها باصحاح بيبيع يوسف بعض الاباء القديسين بصوا لعمله يهوذا دي تمثل كل اللي عملوه اليهود لان اليهود كتير منهم ينتسب ليهوذا لان يهوذا هو سبط الملوك سبط الرئاسي لان جه منه داوود وجه منه المسيح في الاخر اليهود عملوا ايه باعوا المسيح وصلبوه وراحوا ارتبطوا بالأمم وعاشوا يعبدوا أوثان الأمم فبالضبط زي ما عمل يهوذا مبكرا باع يوسف أو تآمر على يوسف اللي يمثل المسيح وبعدين هو نفسه راح يتجوز إنسانة ملهاش في ربنا أخذها ودخل عليها فحبلت وولدت ابنا ودعا اسمه عيرة ثم حبلت أيضا وولدت ابنا ودعت اسمه أونان ثم عادت فولدت أيضا ابنا ودعت اسمه شيلة وكان في كذيب حين ولدته يعني هو ارتبط بالوثنية وعاش يجيب عيال وكأن ما فيش أي نوع من التقوى أو الارتباط بالعهد اللي قطعه يعقوب أبوه مع ربنا برضه فكركم كل ده نتاج أن يعقوب الكبير في الوقت اللي جاب العيال دي ما كانش مركز في ربنا قلنا لما تاب متأخر ابتدى يربي أولاده لحق يوسف إنما الكبار اللي زي يهوذا ورأوبين وشمعون دول لا مؤاخذة ما تربوش تربية روحية وعشان كده طالعين مش فارق معاهم لكن ربنا برضه هيشتغل عليهم عشان يتوبوا هيجي لهم وقت يتوبوا ويتعظوا وأخذ يهوذا زوجة لعير بكره اسمها سمار يعني عير ده كبر بقاله بقى 20 سنة مثلا قام خد له عروسة اسمها سمر واحد يقول ايه لزوم القصة دي طب ما هيجيب واحد واحد يعني راؤوبين هيحكي لنا عمل ايه وشمعون لا هو هيجيب القصة دي لأنه الوحي المقدس يدرك أن يهوذا سيكون جدا للمسيح فعيلة يهوذا بالذات مهمة وأن ثمار دي مع أنها دخلة أممية في الأصل هتبقى جدا من جدات المسيح طب ده القصة مش, مش حلوة يعني الأحداث كلها فيها أخطاء طب هو ربنا هيجي من بشرية يعني سليمة ما هو جاي من بشرية ساقطة ربنا له كل المجد جاي من نسل إنساني مشوه بالخطية ما نقدرش ننكر كده كون أمه العذراء يعني أنقى البشر لكن ده ما يلغيش إن المسيح تجسد عشان يحمل خطايا البني آدمين دول كلهم فأخذ يهوذا زوجة لعير بكر اسمها ثمار وكان عير بكر يهوذا شريرا في عيني الرب يعني ده بقى ملوش خالص في ربنا يعني أقول يهوذا له رجل كده ورجل كده شوية تقوى بس تلاحظوا أن التقوى تتراجع بالتدريج يعني إيه ساعات نشوفها في بعض المهاجرين بس الناس هتزعل مني عشان حكاية الهجرة يعني نلاقي مثلا راجل ومراته متدينين شويه يهاجروا يربوا ولادهم في الكنيسة بس مش قوي فيطلعوا ايه شوية كده وشوية كده يطلعوا أحفادهم ايه لا شويتين بره وشوية صغيرة جوه بعد بقى جيل الرابع ما تلاقيش حد من الجيل ده في الكنيسة من العيلة دي في الكنيسة ليه حصل تراجع روحي تدريجي إذا ما كانتش الناس مركزة قوي يبقى طبيعي الدنيا هتاخد الناس بره وده اللي بيحصل في عائلات كتير يعقوب ما كانش مركز فيهوذا طلع أضعف منه روحيا بالتالي عير ابنه طالع شرير خالص فأماته الرب عير ده مات بدري بعد جوازه فقال يهوذا لأونان ادخل على امرأة أخيك وتزوج بها وأقم نسلا لأخيك يبقى فكرة الشريعة اللي هتيجي في موسى هي موجودة من وقت أبونا إبراهيم فكرة أن الأخ يجيب عيل على اسم أخوه اللي توفى مجرد أول طفل بس حفظا لاسم هذا الرجل اللي مات فدي شريعة موجودة من الأول فقال له يا ابني خد البنية دي وهات لنا أول عيل ولد على اسم أخوك اللي مات فعلم شوفوا بقى العيلة الملخبطة دي علم أونان أن النسل لا يكون له شوفوا الأنانية وصلت لإيه أن هو الولد لو جاه ولد مش هيبقى ابنه هو هيتن- هينسب إلى عير فعمل إيه فكان إذ دخل على امرأة أخيه أنه أفسد على الأرض أفسد على الأرض يعني ما كملش العلاقة الخاصة اللي بينهم وإيه مرضاش يبقى لقاء كامل عشان ما تحبلش منه طبعا هذا التصرف يدل على أنانية ويدل على شهوة كمان ويدل على ناس ما لهاش في ربنا خالص وبقت بتفكر بطريقة أقرب إلى الحيوانات علم أنان أن النسل لا يكون له فكان إذ دخل على امرأة أخيه أنه أفسد على الأرض لكي لا يعطي نسلا لأخيه فقبح في عيني الرب الأولاني كان شرير والثاني أناني وطماع وشهواني فأماته أيضا طبعا المفروض مين بقى اللي عمال ياخد الأقلام دي يهوذا الأب لازم يفوق ويعرف أن عملته ال- الأولانية هي سبب كل اللخبطة دي أنه تزوج امرأة كنعانية وطلع بره الخط الروحي وادي النتيجة ولاده ما يعرفوش ربنا وبيموتوا بسبب الشهوات اللي اتربوا عليها فقال يهوذا لثمار طبعا المفروض التسلسل يعمل ايه ياخد الت- الت- الشاب الثالث يتجوز ويجيب ايه طفل ودي اقرب قصه للقصه اللي جم يساوموا فيها ربنا يسوع فاكرين الحكايه اللي جم الناموسيين يشككوا في ال- في حكايه القيامه ويقولوا سبع اخوات وخدوها ايه واحده ورا الثانيه كده وبعدين يا ترى في السماء هتبقى مرات مين وقال لهم انتوا مش فاهمين حاجه لأنه في السماء ما فيش جواز فقال يهوذا لثمار كنته كنته يعني امرأة ابنه اقعدي أرملة في بيت أبيك حتى يكبر شيل ابني لأنه قال لعله يموت هو أيضا كأخويه طبعا هو كمان بيكذب لأنه مش عاوز يقول لها أنت بتموتي العيال فقال إيه هيجيبها في حكاية إنه الولد لسه شاب صغير استني شوية فمضت سمار وقعدت في بيت أبيها سمار دي غلبانة هي بنت ما تعرفش حاجة ومن الأمم وهي ضحية في القصة دي كلها يعني ما هياش وحشة في طبعها هي مجرد إنسانة ساذجة خدوها وعملوها زوجة و- وهي ما تعرفش ليه اللي بيحصل ده كله ولما طال الزمان ماتت ابنة شوع امرأة يهوذا اللي هي أم العيال دي ثم تعزى يهوذا فصعد إلى جزاز غنمه إلى تمنى هو وحيرة صاحب العدلان الظاهر صاحبه ده ما بيجيش منه حاجة كويسة لأنه في صداقات تبعد الناس عن ربنا فده راجل عدلاني كان عاني مش ممكن هيفكروا بربنا ولا عيلته ولا هيقول له ارجع لابوك يعقوب خد بركته واساله مش هيقول له كلام هو راجل تفكيره دنيوي وطبيعي هيشد يهوذا للأفكار الدنيوية فلما مرات يهوذا ماتت يعني قعد حزين شوية وبعدين بقى إيه راح يعمل احتفال بجز الغنم ودي احتفالات معروفة للناس الرعاة موسم كده يجزوا الفروة بتاعت ال- الغن- الغنم وكده فبيبقى حفلة فطلع هو وحيرة صاحبه ده فأخبرت ثمار وقيل لا بس ده كان بعد كذا سنة من حادثة موت الولدين عيرة وأونان فاضل إيه الصغير اللي اسمه شيلة ده ثمار لقت إن حماها ما التزمش بالكلام لأنه وعدها إنه يسترها ويديها الشاب الثالث عشان ده الطبيعي تتجوز لكن هي اترملت وهي مش فاهمة إيه اللي بيحصل فكان الدور عليها تتجوزه لكن اتركنت وهو مش عاوز يديها طبعا شيلة لألا يحصل زي ما حصل لإخواته فأخبرت ثمار وقيل لا هو زحموك حماكي يعني صاعد إلى تمنى ليجز غنمه فخلعت عنها ثياب ترملها إذا هي قعدت كذا سنة محافظة على نفسها كأرملة ولابسة أرملة مستنية الاتفاق يبقى اللي خلب الاتفاق يهوذا مش هي وتغطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل عنايم التي على طريق تمنة يعني طريق القرية كده قعدت بس لابسة كويس مش لابسة أرملة لأنها رأت أن شيلا قد كبر وهي لم تعطى له زوج يعني كان اللي في بالها إيه إن يهوذا هيعرفها هيقول لها يا بنتي ده أنا مقصر معاكي وقعدتك تبقي مرات ابني من بدري وأنا اللي حشت عنك لا ده حقك يعني هي فكرت كده بسذاجة إنه يعني اتأخر لكن هيلتزم بكلامه فنظرها يهوذا بصوا بقى يهوذا ملخبط قد إيه وحسبها زانية لأنها كانت قد غطت وجهها فمال إليها على الطريق وقال هاتي أدخل عليك لأنه لم يعلم أنها كنته فقالت ماذا تعطيني لكي تدخل علي فقال إني أرسل جدي معدة من الغنم فقالت هل تعطيني رهنا حتى ترسله فقال ما الرهن الذي أعطيك فقالت خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك طبعا تصرف صعب وشيء مزعج أن نسمع قصص من هذا النوع لكن هل الخطأ في الإنجيل في ناس تقول الإنجيل يحكي حكايات زي كده هو الإنجيل بيحكي حكايات بشر بيحكي حكايات حقيقية بيقول لنا الإنسان قد إيه لما بيبعد عن ربنا بيوصل إلى فساد هل الإنجيل لما يبقى واقعي يبقى يبقى عيب لا ده عدال عيب لأنه لازم يبقى واقعي ويقول لنا البني آدم من كتر الشر ممكن يوصل لإيه ففكر بطريقة دنيوية جدا وظنها زانية واشتهاها هي زي اللي عاوزة تثبت أنا مش السبب في موت الرجالة فوافقت طبعا برضه هي ملهاش في ربنا فبتفكر بطريقة أرضية فالغلط متبادر ولكن الغلط بالأكثر على يهوذا فقالت له اديني رهن قال لها عاوزة إيه رهن قالت له خاتمك وعصابتك لفت الرأس دي وعصاك التي في يدك فأعطاها ودخل عليها فحبلت منه ثم قامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها ما هو محدش عرف فرجعت بقى لابسة أرملة زي الأول لأنها ما اتجوزتش شيلة فأرسل يهوذا جدي المعزة بيد صاحبه العدلاني ليأخذ الرهن من يد المرأة فلم يجده يعني بعت صاحبه عشان يدفع الرهن طبعا هي كانت قامت من المكان اللي اتقابلوا فيه فما لقاهاش ودور عليها رجع ليهوذا يقول له أنا ما لقيتش الست دي اللي أنت بتقول كنت معاها فسأل أهل مكانها قائلا أين الزانية التي كانت في عنايم التي على الطريق فقالوا لم تكن ها هنا زانية فرجع إلى يهوذا وقال لم أجدها وأهل المكان أيضا قالوا لم تكن ها هنا زانية فقال يهوذا لتأخذ لنفسها يعني هي حرة بقى لألا نصير إهانة يعني هيبقى منظرنا وحش قوي ندور نسأل فين اللي كانت قاعدة هنا شكلها فضيحة بقى طبعا يعني هو اللي فات ده مش فضيحة إني قد أرسلت هذا الجد وأنت لم تجده قال يعني دي اللي خدرت ضميره ساعات الواحد يعمل عملة كبيرة ويجي في حاجة صغيرة ويقول أنا عملت اللي عليا يعني قال يعني خلاص كده بريء لما كان نحو ثلاثة أشهر أخبر يهوذا وقيل له قد زنت ثمار كنتك اتعرف بقى أن البناية دي حامل فطبعا حامل من غير جواز يبقى وهي لسه منسوبة لعيلة يهوذا هي كنته مرات ابنه برضه ولازم هو المسؤول عنها وهي حبلى أيضا من الزنا فقال يهوذا اخرجوها فتحرق شوفوا الانفعال بقى والاندفاع يعني بقى الشرف بقى وإيه نحرقها لأنها زانية أما هي فلما أخرجت أرسلت إلى حميها قائلا من الرجل الذي هذه له أنا حبلة وبعتت له إيه الخاتم والعصابة والعصاية قالت له اللي عمل العملة صاحب الحاجات دي عشان تفوق وقالت حقق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه فتحققها يهوذا وقال هي أبر مني أنا مش عاوز أقف عند كل التفاصيل اللي فاتت لأنها أحداث مش طبعا ربنا يرحمنا من الفساد والبعد عن ربنا والتفكير الشهواني والجزداني لكن أخيرا اتحرك جزء طيب في يهوذا لما قال إيه هي أبر مني أحيانا الواحد لما يبعد عن ربنا الشيطان بيخليه شايف نفسه صح وكل الناس غلط وفضيلة جميلة في أي إنسان أنه يعلن ويعترف أمام ضميره أن الناس أبر منه حتى أشر الخطأ هي غلطانة لكن الحقيقة هو غلطه أكبر غلطه مضاعف لأنه ما التزمش بالشريعة وما ادهاش شيلة ولأن هو اللي وقع في الزنا هي غلطها أقل لأنها قبلت العرض بتاعه لكن هو كان عادل في الحكم قال هي أبر مني هي أبر مني دي أحبائي تفكرنا يوم ما جابوا الست التي أمسكت في ذات الفعل قدام ربنا يسوع كلهم شايفينها مجرمة كلهم شايفينها سيئة جدا ربنا يسوع عاوز يفوقهم ويوصلهم للشعار ده فقال لهم اللي فيكم ما بيغلطش يرميها بأول حجر وبدأ يكتب على الأرض مش بعيد كان بيكتب الخطايا أو الوصايا عشان يفوقهم طب هي اتمسكت في فعلة وانت كام فعلة اتسطرت وكام عملة سودة عدت وابتدى بقى ايه كل واحد يراجع ضميره انه في حاجات كتيرة مسطورة فخاف وابتدوا من الكبار للصغيرين ينسحبوا لأن ربنا بيبقى عاوز الإنسان فينا لما يلاقي حد يغلط يقول في باله برضو أحسن مني كم واحد يقدر يعمل التدريب ده لما تلاقي واحد بيزعق بدل ما تقول ماله بيزعق كده قول ده ده انا بزعق في حاجات اقل من كده ده انا بتنرفز اكتر من كده لما تلاقي واحد مثلا زعلان على الفلوس قول ما انا يمكن بحب الفلوس اكتر من كده حاسبه من الادانه والتزموا بشعار هي ابر مني دي ما اتقالتش على واحده فاضله خلي بالكم اتقالت على واحده غلطانه لكن هو من امانته اعترف انه اكثر شرا منها اكثر خطا منها يبقى على الأقل لقينا حاجة كويسة في يهوذا إنه ما إيه ما سقش في الموضوع وفضل يقول تستاهل ال... لا هو لم الدور على طول وقال بصراحة هي أبر مني لأني لم أعطيها لشيلة ابني يعني يا ريتني مشيت على الشريعة وكملت وخلاص ما يمكن ربنا له حكمه فلم يعد يعرفها أيضا العجيب بقى أكثر ما في القصة دي من عجب أن ربنا يسوع اختار بحكمته أن يأتي من تجسده من هذا النسل من يهوذا وثمار طب يا رب مش تختار عيلة لما أخذ تصرف ما فيش ما فيش في البشر عيلة ما فيهاش عيوب وما فيهاش خطايا وما فيهاش تلوث الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله ليس من يعمل صلاحا ليس إله ودي تلاحظوا في متى واحد أول إصحاح في العهد الجديد ثمار دي واحدة من أربع أسماء ستات بيتقالوا قبل العدل ثمار ده اسم بيذكر في سلسلة نسب المسيح طب إيه يعني اللي عملته كويس؟ ما عملتش حاجة كويسة لكن عشان ربنا يسوع بيقول أنا في دمي من دماء الأمم لأن ثمار في الأصل أممية اللي زيها بس ما بتغلطش او ما غلطتش زيها رعوز رعوز برضو امميه واللي زيها وغلطه اكتر رحاب رحاب الزانيه كل دول جدات في سلسله نسب المسيح واللي اصعب واصعب بس شبع اللي خدها داوود من من جوزها اذا ربنا يسوع له المجد اختار ان ياتي متجسدا من جدود وجدات فيهم أخطاء وأخطاء كبيرة عشان يعلن عن موقفه أنه جاي يشيل خطايا العالم كله كل اللخبطة دي آثامنا حملها تعبير الكتاب وأوجاعنا تحملها هو جاي شايل ده كله من الأول كده فلم يعد يعرفها أيضا وفي وقت ولادتها إذا في بطنها توأمان وكان في ولادتها أن أحدهما أخرج يدا فأخذت القابلة وربطت على يده قرمزا قائلة هذا خرج أولا ولكن حين رد يده إذا أخوه قد خرج فقالت لماذا اقتحمت عليك اقتحام فدعي اسمه فارس فارس يعني مقتحم أو زق أخوك زق أخوه أما الأولاني ده فاللي هو اسمه زارح بعد ذلك خرج أخوه الذي على يده القرمس فدعي اسمه زارح يبقى زارح وفارس دول ولاد يهوذا اللي جم من ثمر ده كان أصحاح كده يعترض مسارنا عشان بس ايه يقول لنا يوسف خلاص اعتبر ميت ادينا رجعنا نشوف عيلة يعقوب ماشية ازاي وعدت سنة ورا سنة ويهوذ اتجوز وعياله كبروا ومراته ماتت وكل ده يهوذ يا عيني في مصر تعالوا نرجع بقى ليوسف اقصد في مصر نشوف جراله ايه اما يوسف فانزل الى مصر واشتراه فوتيفار خصي فرعون رئيس الشرطة رجل مصري من يد الاسماعيليين الذين انزلوه الى هناك وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا وكان في بيت سيده المصري الشعار ده هيتكرر والشعار ده يهمنا جدا كان الرب مع يوسف دي طب انا عاوز اسال هو ليه ما يتقالش كان مع يهوذا كان مع شمعون كان مع يعقوب اشمعنى كان مع يوسف هو يقصد بكان الرب مع يوسف أن يوسف كان مع الرب فكان الرب معه يعني إيه هو ربنا معانا كلنا بس إحنا اللي مش معاه إحنا اللي مش مركزين لو واحد فينا مركز قوي في ربنا إنه جنبه هيتمتع بكل حاجة حلوة مهما كانت الظروف ربنا قريب للكل ربنا محب كل البشر ربنا حنين على الكل ربنا ودنه مفتوحة لكل الناس بس كم واحد بيكلمه كم واحد حاسس بوجوده كم واحد مراعي ربنا كم واحد مركز في ربنا أهو هو ده اللي يتقال كان الرب مع فلان ليه أصل فلان مع ربنا هو نفسه معاه كان الرب مع يوسف بيعتبروها بعض الآباء عنوان ما نسميه في العهد الجديد الصلاة الدائمة يعني إيه؟ كتاب بيقول لنا صلوا بلا انقطاع وينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل طب نعملها إزاي دي؟ معناها أن واحد حاسس أن ربنا معاه طول الوقت ودي ما يوصلهاش الواحد إلا هو بيكلم ربنا كتير قوي فيبقى عنده شعور مستمر أن ربنا جنبه ودي هتبان بعد شوية لما يتعرض لإغراء شديد فاكرين اللي هيقوله قال أعمل الغلط ده إزاي قدام ربنا والست تبص له تقول له أنت مجنون ربنا إيه اللي بتتكلم عنه فين ربنا ده بس هو لأنه متعود على الإحساس أن ربنا جنبه طول الوقت فمش هيعرف يغلط ما يقدرش يغلط يغلط إزاي وربنا قصاد عينه مش هيعرف إحنا بنغلط يا أحبائي لأن ما أكثر الساعات اللي ربنا ما بيكونش واضح قصادنا مش لأنه مختفي لأن إحنا مش حاسينه إحنا مش مركزين فمش دايما ناجحين مش دايما شبعانين وراضيين وعندنا سلام وفرحانين لأنه مش هو اللي مش معانا إحنا اللي مش معاه زي أغسطينوس مرة في تأملاته وهو فيلسوف قال له كنت معي ولكني لشقاوتي لم أكن معك أنت كنت دائما معي وأنا لشقاوتي لم أكن معك يعني ما سبتنيش لحظة في عمري كنت قريب مني جدا وأنا قعدت سنين أقول ربنا مش موجود وكابر وأغلط وأتحداك وأتريق على أمي الطيبة القديسة مونيكا وفين لما اكتشفتك طلعت قريب قوي يا رب وطلعت حنين قوي وانا اللي غبي وعمال اقول انت مش موجود او انت مش دريان او انت بعيد او اتجاهل وجودك وهكذا كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا برضه واحد يسأل يقول ناجح ناجح كايه كعبد وهي دي شطارة يعني النجاح ده مش المفروض يبقى له كده عنوان يشرف دلوقتي هو مجرد خدام في قصر ايه قيمة ناجحا دلوقتي النجاح يا أحبائي ملوش عنوان ملوش وظيفة محددة النجاح الحقيقي انك تكون ماسك ايد ربنا وانك تكون امين في اي شغلة صغيرة او كبيرة وانك تكسب اللي حواليك مهما كانوا ناس متعبين هو ده النجاح هو دلوقتي مجرد شغال في قصر لكن نجح الناس كلها حبته سيده ائتمنه كان موفق في كل حاجة بيعملها لدرجة ان فوتيفار ده عينه زي رئيس على البيت كله أو مدير أعمال للقصر كله وهو مجرد عبد إذا الموضوع نسبي ممكن واحد يبقى مركزه كبير أو ما يكونش ناجح وممكن عامل بسيط بس يكون ناجح لأن قلبه مع ربنا فالنجاح يمثل في الأمانة وفي محبة الناس أهم من أي حاجة النجاح مش فلوس النجاح مش مجرد كرامة واسم النجاح الحقيقي انك تكون امين في اللي بتعمله ايا كان اللي بتعمله وان كل اللي حواليك يحبوك ويقدروك وكان في بيت سيده المصري ورأى سيده أن الرب معه برضو التعبير ده جميل قوي رأى سيده أن الرب معه طب سيده ده يعرف ربنا لا طب عرف منين ان ربنا معاه زي لو رجعتوا كم اصحاح تلاقوا ان لابان قال ليعقوب لي انت اصلك ربنا معاك طب لابان ده يعرف ربنا ما يعرفوش زي لو رجعتوا قبلها بكم اصحاح تلاقوا الجماعه اللي كانوا قعد ابي مالك والناس اللي كانوا في الارض قالوا لاسحاق انت اصلك ربنا معاك طب تعرفوا ربنا لما نعرفوش يبقى واضح ان اسحاق يعقوب يوسف بعشرتهم بربنا خلوا اللي حواليهم ينطقوا ويقولوا له انت حاجة تاني انت اصلك ربنا معاك طب انتوا ما تعرفوش ربنا اه بس عرفناه عن طريقك هذا النجاح مش طبيعي هذه الأمانة مش طبيعية هذا التفوق مش عادي انت وراك سر وطالما بتقول ربنا معايا بيطلع معاك حق يبقى شوفوا الأمانة كرازة مجرد الواحد يكون أمين ومستقيم بيشهد لربنا حتى الناس البعيدة اللي ما تعرفش ربنا يقولوا يضطروا يعترفوا في لحظة أصل ربنا معاه ربنا اللي هم أساسا ممكن ما يكونوش مؤمنين به زي فوتيفار المصري ما كانش مؤمن لكن يتقال كان رأى سيده أن الرب معه مش قادر يكابر ولا يفاصل ولا يقول حاجة تاني مش معقول النجاح اللي عند يوسف ده مفيش حاجة بتدخل ايده إلا وبتمشي كويس تروح ايد أي حد تاني تبوظ مش طبيعي هذا التفوق والتوفيق حاجة مش مش عادية وإن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده ده كمان يدل على ايه ان يوسف كل عمل كان يعمله كان ينسبه لربنا ودي هتبان لما وقف قدام فرعون اول ما فرعون يقول له انا عمري ما شفت كده يقول له ربنا ربنا هو السبب مش انا على طول ينسب كل شيء لربنا فيوسف من صغره يقول ربنا بارك نعمة ربنا تسهيل ربنا خير ربنا فضل ربنا فمش مكسوف يا يوسف تقول اسم ربنا في بلد كلها أوثان أو كلها تماثيل لا مش مكسوف مش هيتريقوا عليك شوية العبيد اللي حواليك ويقولوا لك فين ربنا لما باعوك اخواتك مش مكسوف هيتريقوا عليك ويقولوا لك فين ربنا بتاعك لما انت قاعد كده مذلول في القصر طب ما كان يخلصك احسن من العبودية برضه لن يخجل ولم يخجل ابدا رأى سيده أن الرب معه وأن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده فوجد يوسف نعمة في عينه وخدمه فوكله على بيته ودفع إلى يده كل ما كان له إذا فوتيفار ده وده بمثابة وزير كبير يعني رئيس الشرطة ورئيس الشرطة ده غالبا بيبقى راجل شديد قوي وحازم مفروض كده طبيعي في الشرطة كده ومع هذا أعجب جدا وعلى فكرة الناس دول غالبا ما بيستأمنوش حد بالساهل برضه لأن شغلة الشرطة عاوزة حذر وحرص ومع هذا ائتمنوا على كل بيته بطريقة غير معتادة أبدا من شخص زي كده وكلوا على بيته ودفع إلى يده كل ما كان له تفكرنا بشعار حطه لنا ربنا يسوع له المجد قال الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير أو أقيم على الكثير والشعار ده على فكرة مش بس روحي شعار إنساني يعني إيه الكفاءة المفروض هي اللي تحكم الترقي بمعنى لما تبقى عندك موظف كفء طبيعي تديله مسؤولية تاني لأنك لقيته أمين لو هو مش مجتهد ومش أمين يا تسحب منه المسؤولية اللي عنده يا تكتفي بيها لكن لقيت واحد مجتهد وأمين تديله مسؤولية تاني شويتين تكبره أكتر وتكبره أكتر لأنه كان أمين في القليل متوقع يبقى أمين في الكتير يبقى حتى دي في لغة الدنيا مقبولة يعني دي طريقة ربنا معانا لما يلاقي خادم أمين يكبر خدمته لما يلاقي كده واحد أمين في شغله يوسع عليه شغله يكتر عليه وكمان في العلاقات الإنسانية لما الناس تحبك وتأتمنك أصحابك يزيدوا ثقة الناس فيك تزيد سمعتك الطيبة تسبقك إذا دي حاجة طبيعية فهنا وجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه فوكلوا على بيتي ودفع إلى يده كل ما كان له اداله كل حاجة وقال له بص بقى ايه انا كفاية عليا الوزارة اللي في البيت ده كله من الالف للياء مش هفكر فيه وكان من حين وكلوا على بيتي وعلى كل ما كان له أن الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف زي ما حصل عند بيت لبان بيت لبان اتبارك أضعاف أضعاف لما يعقوب اشتغل عند لبان وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحق كلمة بركة تستوقفنا شوية لأن كلمة بركة دي ملهاش معنى عند الناس اللي العقلانيين اللي بيحسبوها بالورقة والقلم زي احنا في طقسنا القبطي عندنا طقس جميل لما نلاقي حد خامس في الحدود في الشهر أربعة عادة لكن ممكن يصادف كل كم شهر يجي في الشهر القبطي حد خامس يكون الحد ابتدى أول كم يوم فيجي إيه تعد توصل لحد الخامس قراءة الحد الخامس أيا كان موقعه نقرأ فيها فصل الخمس خبزات والسمكتين ونسميه فصل البركة يعني إيه الشهر ده بركة عشان طلع لنا حد خامس فاهمين المعنى فلما جالنا حد خامس واحنا اصلنا ايه الحد ده نعزه هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فنفرح ان الشهر ده فيه مش اربع حدود فيه خمسه فنبقى فرحانين فنحط حكايه البركه حكايه البركه في لغتنا نقصد بها الخمس خبزات طب هي كلمة البركة دي ما جاتش غير في تعبير وبارك اه وبارك دي اصلها وراها سر البركة معناها وسع وزيادة وخير وسلام بلا حساب وبلا مقدمات يعني ايه يعني اللي حصل لا يتناسب مع البداية خمس خبزات ما يأكلوش طبعا خمس تلاف عيل لكن اسمها بركة فلما يقول بارك بيت يوسف قبلها يقول بارك بيت لبان قبلها اسحاق يقول لك بارك اسحاق فالأرض جابت مئة ضعف قبلها يقول له يا أبونا إبراهيم تكون بركة وأبارك مباركيك وفيك تتبارك كل أمم الأرض يكتر قوي استخدام كلمة البركة مع رجال الله يبقى زي ما تقول فلان ده في إيده البركة أو في رجليه البركة لأن هو بتاع ربنا ففعلا ربنا يبارك له ويبارك كل اللي يتعامل معاه البركة في العهد القديم كانت تمثل عادة بخير الأرض لأن أهم حاجة عندهم الزرع والغنم والغنى والعمر والعيال دي كلها تحت كلمة البركة البركة في العهد الجديد يعني السلام يعني راحة البال يعني محبة الناس يعني الأبدية في الآخر يبقى اوعى تكون عينك يهودية تبقى عاوز بركة العهد القديم خليك بقى ايه عينك مسيحية تبقى عاوز بركة العهد الجديد بركة العهد القديم جه المسيح وقال هذه كلها ايه تزاد لكم ما تركزوش فيها قولة الخير والعمر والصحة والكلام ده ده ما تفكروش فيه احنا بنتكلم في حاجة أعظم من كده وأرقى وأحلى احنا بنتكلم عن الملكوت نفسه لكن كانت البركة بالنسبة لهم هم غصب عنهم مش شايفين الأبدية ولا عارفينها كفاية فعاوزين بس العمر والعيال والأرض والزرع والخير والغنى فده كان واضح جدا في سيرة كل أولاد الله وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحقل فترك كل ما كان له في يد يسر أنا أتعجب يا أحبائي من فوتيفار غير المؤمن الذي آمن بيوسف فترك له كل شيء ونحن المؤمنين ولا نريد أن نترك كل شيء في يد يوسفنا الحقيقي ربنا يسوع يعني فوتيفار الراجل اللي ملوش في ربنا لا أنه يوسف ده كل ما يسيب في إيده حاجة تتبارك فبقى يوزع عليه كل حاجة وبقى ينفض إيديه يقول له أنا ماليش دعوة بحاجة أنا ماليش دعوة بحاجة خالص أنت صاحب البيت ليه؟ كل ما تبقى في إيدك أبرك ما تبقى في إيدي إحنا مش عارفين نعمل كده مع ربنا يسوع إحنا نحط دماغنا في كل حاجة وعاوزين ايه احنا اللي نمشي الدنيا طب ده عندنا اخطيت يعني ربنا يسوع مش شغال عندنا حاشا لكن يعني ملكنا ربنا يسوع لو كان مدير حياتنا شوفوا حياتنا تمشي ازاي لو كل التفاصيل تترمي في ايديه وتقول له لا في ايدك انت البركه يا رب انا مش عاوزها في ايدي انا ايدي مخرومه ايدي ما فيهاش بركه انت ايدك كلها بركه خلي العيال في ايدك والصحة في ايدك والشغل في ايدك والبلد والبلد في ايدك والعمر في ايدك وكله في ايدك وانا هقعد ايه رايق كده واقول لك شيل انت هذا الفوتيفار عمل القصة دي بتلقائية مجرد شايف يوسف كل حاجة بتيجي عنده بتتبارك أم زق كل حاجة على يوسف ترك كل ما كان له في يد يوسف ولم يكن معه يعرف شيئا إلا الخبز الذي يأكل ده تسليم على أعلى مستوى يا ريت احنا نعمل كده مع ربنا نقول له يا رب أنا مش هفكر في بكرة بكرة بتاعك والشغل بتاعك والدنيا كلها بتاعتك أنا كفاية عليا إيه خبز أنا كفاية هاكل اللقمة وأشكرك وخلاص وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر برضه حكاية حليوة دي يعني هو الحسن عادة بيجي نابع من قلب نقي يعني الوجه أيضا مرتبط بالقلب زي ما اللسان مرتبط بالقلب من فضلة القلب إيه يتكلم اللسان كذلك الوجه يعكس ما يدور في الداخل وظن بسهولة قوي لما تلاقي واحد وشه ملخبط كده تتوقع ان قلبه اسود يعني ولما تشوف واحد وشه وديع هادي تتوقع نفسيته هادية أو إن قلبه طيب صحيح في ناس بتعرف إيه تتجمل لكن برضه التجمل ده بيتكشف فهنا جمال يوسف مش مجرد وش حلو هو مقصود بيها إنه مع ظروفه الضيقة وهو عبد ومحروم من أبوه وأمه وإخواته ومرمي في بلد ما فيهاش ربنا وبيتعامل مع فئة صعبة جدا عبيد في قصر إذا هي ظروف صعبة تخلي الواحد لو استسلم يكشر طول الوقت إنما لأن قلبه في ربنا وكان الرب معه فكان حسن المنظر مش بس كان رجلا ناجحا كان وشه مريح لأنه رجال الله دايما وشهم مريح لأن هما بيتشبهوا بالمسيح فطالما القلب نقي يبقى كمان الوش مريح وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف وقالت اضطجع معي فأبى وقال لامرأة سيده هو ده سيدي لا يعرف معي ما في البيت وكل ما له قد دفعه إلى يدي طبعا هذا التحدي من أصعب التحديات اللي تعدي على شاب وفي الظروف دي يمكن الوحي المقدس قصد يحط لنا الإصحاح اللي فات عشان يورينا أخوك كبير اللي متجوز واللي ملوش عذر واللي عايش في بيت أبوه واللي ملك زمانه عنده الخير كله وقع في الذنب ودي يوسف المذلول العبد اللي مرمي بعيد عن بيت أبوه بيقاوم الذنب عشان لما يجي شاب يقول أصلي مش قادر أقاوم نقول له عيب عليك تقول كده ما تقولش كده محدش يفتكر نفسه كبير عن الغلط ومحدش يقول مستحيل امشي صح لا لا مش مستحيل كان بالاولى يوسف يقولها لانه الضغط النفسي اللي عليه اصعب من اي حد لانه ده اغراء صعب وجاي له من ست, ست هانم فيعني ايه الموضوع صعب وهو عبد مفروض يقول حاضر وفي نفس الوقت الجريمه هتتغطى فكل ده كان ممكن يتحسب في دماغه لكن شوفوا أول مبدأ قاله يوسف لأنه عنده مبادئ قال لها سيدي جوزك الراجل بتاعك ده كرمني واداني وكبرني وائتمني ما ينفعش أخونه ما ينفعش مهما حصل لما ألحت قوي قال لها في حاجة تانية أنا أصلي ما كنتش راضي أقولها قبل جوزك كمان في ربنا ما أقدرش أغلط فيه أبدا لأن هي بالنسبة لها طبعا إنسانة عندها ما عندهاش مبادئ وبالتالي مش فاهمة إيه حكاية الأمانة اللي بيتكلم فيها ولا جوزي ولا بتاع لكن دخل في حتة أعمق قال لها لا والأهم والأكثر كمان ربنا أبى وقال لامرأة سيده هو ذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت وكل ما له قد دفعه إلى يدي ليس هو في هذا البيت أعظم مني مش بيقولها بافتخار لو قالها بافتخار كان وقع قال لها أنا الراجل ده كبرني يعني ازاي عض الإيد اللي, اللي رفعتني ولم يمسك عني شيئا غيرك لأنك امرأته يعني يقول له يا يوسف كل زي ما انت عاوز خد لنفسك زي ما انت عاوز اختار الأوضة اللي تريحك في القصر وريح فيها اخرج من غير ميعاد وارجع من غير ميعاد أكيد اداله كل الصلاحيات فطبعا دي بالنسبة للعبد حاجة كبيرة قوي يعني كان مقدرها وهنا في فضيلة اسمها فضيلة التقدير يا جماعة ساعات بتبقى غايبة عن ناس كتير قوي التقدير أو الوفاء في ناس تتخدم وتنسى وفي واحد لما حد يخدمه مرة يفضل مقدرها طول العمر وفاكرها له حتى لو جميلة صغيرة هنا يوسف مع ان يوسف بيتعب وهو اللي شايل بيت فوتيفار ويوسف عارف ان خير فوتيفار منه بسبب ربنا اللي مع يوسف ومع هذا هو مقدر جدا ان فوتيفار ده كرمه وكبره واداله حرية و... و... وامتيازات مش عند أي حد تاني فهنا في تقدير في عرفان في وفاء في إخلاص الحاجات دي ما بقتش موجودة كتير لكن دي على طول ثمر روحي للحياة مع الله الشخص اللي بيحب ربنا تطلع منه المبادئ دي تلقائي اللي يصلي كتير ما يعرفش أبدا ياخد حاجة مش بتاعته ولا ينسى جميل حد ولا ولا ينتهز الفرص بطريقة ماكرة خبيثة مفيش كلام زي كده فكيف أصنع هذا الشر العظيم إذا هو شر عظيم من ناحية خيانة الرجل وهو شر أعظم من ناحية خيانة الله وقال لها وأخطئ إلى الله يبقى مش بس عشان جوزك وعشان كمان ربنا بتاعي المشكلة بقى ما خلصتش مش مرة طبعا لو الست دي كويسه كانت اختشت وخلاص مره وخلصت وايه وبقت تبص في الارض وما تكلموش تاني انما هي مش سهله هي صعبه صعبه فكان اذ كلمت يوسف يوما فيوما في الحاح وهنا الالحاح صعب ومعروف في خطايا الشهوه ان شيطان الشهوه شيطان ما يملش يعني ايه يقعد يخبط على بابك وما يزهقش لغاية ما يوقعك شيطان الشهوة كده لحوح مزعج فيوما فيوما فالموضوع عاوز مثابرة وعاوز صلاة أكيد يوسف في اليومين دول كان بيصرخ لربنا كشاب يا رب ما تسيبنيش أقع يا رب استر عليا يا رب مش عاوز أخون العهد يا رب إيدك في إيدي مش عاوز أمسك إيد بطالة أبدا وكان بسبب هذا الصراخ وهذه الصلاة متماسك وقوي وجبار داخليا لأنه طبعا هو شاب وتحت ضغط صعب كان إذ كلمت يوسف يوما فيوما أنه لم يسمع لها أن يضطجع بجانبها ليكون معها ثم حدث نحو هذا الوقت الشيطان بقى يهيأ فرص أصعب هو الشيطان طبعا شغال معاها أنه دخل البيت ليعمل عمله ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت بقت بقى إيه لحظة أصعب وأصعب فأمسكته بثوبه قائلة اضطجع معي وما فيش حد ووقت صعبة فترك ثوبه في يدها وهرب وخرج إلى خارج هل يوسف مش فاهم اللي هيحصل؟ لا فاهم فاهم كويس ان دي ايه ست صعبة ومفترية وممكن تقول اي حاجة وتعمل اي حاجة وبالتالي الموضوع مش هيعدي على خير اكيد كان في شبه تهديدات ما انت لو ما سمعتش كلامي هضيعك طبعا ومع هذا كان في الاول الكلام بالذوق بعد كده الكلام بالتهديد فضل متماسك ولما مسكت توبه جري هرب دايما نقول للشباب وكل الناس مش بس الشباب خطية الشهوة الشطارة فيها الهرب الجدعنة هنا الهرب الرجولة كلها في الهرب لأنك لو وقفت وعملت فيها جدع هتقع لكن الهروب هنا جدعنة جرأة قوة اهرب لحياتك زي ما اتقالت للوط زمان اهرب من كل تلك الدائرة الدائرة دي فاسدة اطلع منها ابعد المكان ده بطال اخرج جري العلاقة دي مشبوهة اقطعها واجري لأن الهروب هنا هو ده الرجولة وهو دي القداسة وهي دي الأمانة فهو جري لأن عرف أنه لو فضل يفاصل مش, هي مش هيحتمل وكان لما رأت أنه ترك ثوبه في يدها وهرب إلى خارج أنها نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة انظروا جاء إلينا برجل عبراني ليداعبنا دخل إلي ليضطجع معي فصرخت بصوت عظيم وكان لما سمع أني رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب وخرج إلى خارج اتقلبت الحكاية عليه هل يوسف ما كانش عارف ان ده هيحصل كان عارف طب المتوقع ايه في رأي المتوقع اعدام لانه ده عبد ملوش ثمن وده رئيس شرطة فيعني هيعرف يعمل اي حاجة ده دي جريمة صعبة يقدر يتخلص من هذا العبد بأي طريقة إزاي يا يوسف بتغامر بعمرك بهذا الربط أنت كده حطيت السيف على رقبتك وليكن وهنا شطارة الإنسان الروحاني أنه يجاهد حتى الموت لم تقاومه بعد حتى الموت مجاهدين ضد الخطيه ما تخافش على عمرك وانت بتجاهد خاف على أبديتك كده كده هنموت في الآخر لكن بعد ما نموت هنروح فين يوسف لم يخاف الموت مش السجن ولا الموت هو عارف انها هتوصل لحاجة من دول يا موت يا سجن واحتمال الموت في رأيي كان أقرب كمان ومع هذا يعني كان في منتهى الشجاعة وكمل للآخر فوضعت ثوبه بجانبها ومعاها طبعا إثبات الظهر هو له علاقة بحكاية التوب دي المرة اللي فاتت كان التوب الملون هو اللي إيه جاب له الكافية وادي التوب الثاني يا عيني تلاقيه كره التوب ده حتى جاء سيده إلى بيته فكلمته بمثل هذا الكلام قائلة دخل إلي العبد العبراني الذي جئت به إلينا ليداعبني وكان لما رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب إلى خير عاوز أسأل سؤال برضو لنفسي وليكم مش يمكن يوسف في اللحظة دي بيعمل زي ناس كتيرة ويصلي ويقول يا رب اظهر الحق مش كده أكيد واحد لما بيكون مظلوم أقرب صلوة على لقلبه إيه يا رب أنا مظلوم اظهر الحق لكن الحق ما ظهرش وطبعا ده صعب قوي على واحد ماشي مستقيم تماما ومراعي ربنا جدا ومستني ربنا يتدخل وينصفه ربنا سكت تسكت ليه يا رب ليه تسيب ابنك حبيبك يوسف الملتزم يتبهدل البهدله دي وتطلع عليه السمعه دي وفي نفس الوقت يخسر ثقه الراجل اللي هو بيحبه ونظراته اللي كلها يعني صعبان عليه وطبعا العبد ملوش كلمه مهما دافع وبعدين يترمي في السجن اكيد يوسف عمال يقول له ها هتتدخل ولا لا يلا يا رب اعمل حاجه قول حاجه ما بيتكلمش احيانا ربنا يسكت في وقت نكون يعني بنصوت يا رب اتكلم ويفضل ربنا ساكت لكن نشكر ربنا مئة مرة ان ربنا ما تكلمش في الوقت ده لان لو ربنا كان اتكلم ما كانتش بقية القصة مشيت مش كده ما كانش يوسف دخل السجن وما كانش يوسف خرج من السجن وبقى رئيس وزراء مصر وما كانش يوسف خلص العالم وخلص اخواته ويمكن ما كانش يوسف شاف ابوه تاني ولا شاف اخواته تاني ولا كان كل اللي هيحصل بعد كده حصل في الوقت اللي احنا بنقول له يا رب ساكت ليه ويصعب علينا من ربنا ربنا بيقول طولوا بالكم عليا هتكلم في الوقت المناسب وليا يوم أدافع عنكم وأطلعكم مش بس أبرياء أطلعكم كمان عظماء لإلهنا كل مجد وكرم الأبد ناخد آية صغيرة كده الآية بتاعت هي أبر مني نقول مع بعض هي أبر مني كمان مرة هي أبر صدقوا صدقوا